أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيه مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيها
صديقتي خطفت زوجي نعم صديقتي التي فتحت لها قلبي وبيتي هدمت بيتي كانت هذه صرخة صرخة الزوجة لمياء الزوجة المجروحة المطعونة من قبل الزوج وصديقة العمر طعنت زوجها لا طعنت نفسها وطعنت صديقتها اللي دخلتها بيتها يا ترى هل الصداقة بالفعل في هذه الأيام لا تمنع الخيانة؟ دكتور عبلة برحب بحضرتك النهاردة وكل حلقة الحقيقة ليها يعني مشكلة خاصة وليها آه، لحظات الواحد بيتوقف عندها وبنجد ان مفيش بيت بيخلو من المشاكل اللي احنا بنعرضها علشان كده بنحاول نتعايش مع هذه القصص القصة اللي احنا استمعنا عليها من من شوية بنقول من المسؤول عن هذه الكارثة
بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان أقوى ثمرة من ثمرات هذا الكون أودع الله فيه آه، قلبا محبا قادرا على استحواذ جميع المخلوقات فعشان كده ممكن الواحد ي- يحب آه، آه، الأب ويحب الابن ويحب ويحب إلى آخره ويحب الصديقة ولكن إذا كانت هذه الصداقة ليست خالصة لله فلا بد أن نلقى منها ما نلقى من هوان ومتاعب لأن صديقك من صدقك وليس صديقك من صدقك فقضية هذه الصديقة لابد أن نفرق هناك زميل وده زميل دراسة وزميل جامعة زميل عمل وإحنا بالآلاف عندنا هؤلاء ما هناك رفيق وده رفيق سفر وهناك صاحب هو ب- انا وهو بنلتقي في بعض الامور المستقبليه وهناك بقى الصديق الصدوق الذي يصدقك الحب ويصدقك في كل شيء ويملك لك قدر وهناك مقام الخليليه وده بقى مقام عالي ورفيع القدر اللي هي حتى كأن كأني يعني مش عارف واحد مرة وقع من ال كانوا في سفينة اتنين مم.
فواحد وقع فالتاني راح واقع اخر فانقذوه فبيقولوا طب انا وقعت غصب عني انت وقعت ليه؟ قالوا افتكرت نفسي انت حتى كأن- كأن كأني كأن كأن كأن كأني مم.
شوفي مقدار الصداقة شكله ايه وده بقى مقام الخليلية اللي اتعلمناه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اللي خلى معلش ه- هخش في حتة جميلة كده اللي لما كانوا في الغار سوا فجت يعني ح- حشرة كده تعب تعبت أبو بكر الصديق فبكى من الألم فدموعه نزلت على وش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يحرك رجله عشان ما يقلمش سيدنا النبي صلى الله ما عليه وسلم يقلقش.
لا يقلقه ما- لا يقلقه ولا يقلمه عليه لأنه مم.
بيحبه مم.
ففعلا فاختاروا قال له حقا نحن في الجنة يعني أنا وأنت رفيقي في الجنة إن شاء الله ده بقى دي المقامات العالية الرفيعة القدر إنما أدخل أي حد بيتي زميلة صديقة وأت- وأتصور إنها هي الصديقة الصدوقة وفي الآخر لا تلومن إلا نفسك نعم الاختلاط يا بنتي له حدود ما ينفعش واحدة تدخل بيتي تطلع على عوراتي كلها وتعرف نقاط ضعفي وتعرف زوجي بيحب ايه وبيكره ايه وانا طول الوقت بوصف وبحكي وبتكلم ما ينفعش انا اوصف هذه الصديقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك انك تقعد الواحده تقعد توصف لزوجها اما صاحبتي دي شيك قوي دي لابسه كذا دي كان اصل هي ما شاء الله جسمها مش عارف كده ما ينفعش لانه ممكن يتمناها ويشتهيها من كلام من من كلام ال- الشخص نفسه ف يعني في الاخر وفي الاول لا تلومن الا نفسك لان هي دخلت ومعاها اطماعها ومعاها نفس غير قانعه نعم.
لكن معاها مظهر ومعاها قناع ومعاها آه، آه، ابتسامة وإذا رأيت نيوبا ليس بارزة فلا تحسبن أن ليس يبتسم نعم يعني الحقيقه انا عايزه اقول ان مش كل الاصدقاء مش كل الصديقات بهذا طبعاً.
الشكل ولكن احنا النهارده بنحاول ان احنا نناقش الحالات الاستثنائيه الحالات المرضيه لدى الصديقات وبكلمه الصديقات اكثر ان انا يعني ب ب بنجد بالفعل وفعلا كتبنا هذه الحلقه علشان هذه النوعيه من الصديقات اللي بيدخلوا كما قال الدكتور عبله للخراب حضرتك قلتي ان احنا لازم نعرف او نتعرف على الصديق او الصديقه اللي في الله هل هل هناك مواصفات طبعا طبعا صديقي اللي في الله يزودني ما ينقصنيش حتى كان آه، ي- يقول أحد الصالحين نحن نحب رفاقنا لأنهم يقربون في الله نعم.
أكثر ما نحب أهلنا لأنهم يشغلون بالدنيا إنما آه، آه، ال- ال- الرفيق الصالح والصديق الصالح هو اللي يخطي معاك لقدام هو اللي ياخدك في إيده ولما يلاقيك على خطأ يوجهك عشان كده ربنا قال لنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني اللي هم عاملين أصحاب قوي دول مم.
يعني أعداء بعض في الخاتمة بيقول لك يقال الرجل يمسك في خناق الراجل يقول له إيه ده ده أنا أعرفك منين يعني إيه اللي بيني وبينك مم.
قال له شفتني على الخطأ ولم تردني نعم.
يعني يوم لما يشوف الهول العظيم يقول له لقد رأيتني على الخطايا ولم تمنعني مم.
فما بال بقى لو الزوج شاف زوجته ولا الزوجة شافت زوجها يبقى آه، احنا بنقع في خطأ جسيم لو تخيلنا ان هناك محبة صادقة الا في الله بس يعني لما شوفي يشوفني بقى بعمل خطأ صديقتك انا شوفي بيردني بقى صاحبتك في الله لما تكونوا اتعرفتم كده في الكعبة وانتوا قاعدين كده قدام ال- المقام العالي ولا قدام الملتزم وبتدعوا انتوا الاثنين شوفي شوفي دموعكم ازاي ازاي بتحسي انك انت بتحبيها قوي وطايرين بهذه المحبه شوفي وانتوا واقفين على اعتاب الروضه الشريفه شوفي دي صداقه ما بتتنسيش نعم.
ابدا مم.
وكأنها صورة بتكبر على طول في مخيلتك على عكس أي محبة تانية عشان كده المحبة الباقية هي المحبة في الله نعم.
فإذا شفنا صور الخروج عن طبيعة تقاليدنا وعن عاداتنا وعن ما يأمر به ديننا مم.
ما تلوميش حد غير نفسك يا بنتي وياما قصص وياما ما حواديت موجعة يعني الأسرة دي داخلة عشان تهدي الأسرة دي ما فيش الحكاية اتفركشت بسرعة لا، ازاي لأن الطلاق واللي هو الراجل حط في اعتباره انه ياخد الست دي و- يعني اللي دخل يصلح خلاص خرب الأسرة مم.
خرب الأسرة عشان كده مفيش حاجة اسمها صديق الأسرة مع احترامي لكل الصداقات وحتى لو كان في صديق أهلا ومرحب بس مع الزوج مفيش داعي للاختلاط احنا مش احنا لينا طباعنا ولينا عاداتنا ولينا قيمنا مم.
وبعدين ليه نحط نفسنا في مواقف اختبار كل شوية نختبر ليه ليه الاختبارات اذا كان هناك بعض يعني يعني اقول ايه في مواجع في عذابات الست عايشاها في حياتها مع زوجها نعم.
ما ينفعش ده يدخل و... ومتهندم ومتوضب وعكس الامور الاخرى مم.
وده ده ال...
طيب.
دي المصيبه الكبيره الحقيقه ده اللي بتحصل خلاني يعني اتجه آم، لتحديد الاسئله قوي عشان كل واحد فينا سواء زوج او زوجه او بنت او شاب يعني يعلم اللي ليه واللي عليه بمعنى ان هل هناك حدود للعلاقه ما بين الزوجه وصديقتها يعني حدود العلاقه ايه؟
طبعا اولا يعني سرك في دمك شوفي كلمه سرك في دمك مم.
اذا كنت انت مش امينه على سرك هتأتمني صحتك بالعقل إذا كنت أنا مش أمينة على سري وحكيته لحد ما هي من من باب الفضفضه وانا بركز على هذه الكلمه ما لاننا يا بنتي.
كلنا في احتياج الى الفضفضه فبندور على حد يكون قريب على الافضفض ما معاه.
ينفعش ما ينفعش احنا مش في زمن الملائكة زمن الملائكة خلص مم.
زمن الناس الربانية خلص زمن الراجل اللي كان يفوت يقول لها صاحبي فلان موجود تقول له مش موجود يقول لها طب من فضلك افتحي الكيس بتاعه واديني دينارين تقول له حاضر تروح مدياله الدينارين مم.
فيجي الراجل يقول لها صاحبي جه تقول له ايوه وخد كذا قال لها اذا كنت عملتي كده صح وهو خد يبقى انا هعتقك ويعتقها فعلا مم.
من كتر ما قد كده الناس م- يعني كان في ممتازة ثقة.
في الم...
مم.
في المؤاخاة اللي محدش في الدنيا يعرفها اللي الإسلام يعني ال- الدين الوحيد الذي نادى بالمؤاخاة المؤاخاة القايمة على الحب وعلى ال... وعلى ال... ال- العزوة وعلى الحماية والرعاية والحفظ هي دي المؤاخاة اللي كانت بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء هي دي المؤاخاة اللي خلت آه، يعني آه، هذا هذه الدرجات العالية ورفيعة القدر نعم.
لصحابة رسول الله نعم.
عشان كده سادوا الدنيا كان لهم قيم ومبادئ كانوا فعلا آه، يعني عايشين لا يبتغون إلا مرضات الله نعم.
ولا يعملون إلا الآخرة لكن في نفس الوقت بيعمروا الدنيا عشان عندهم طموحهم وأحلامهم وأملهم نعم بيتي هناك وليس هناك يبتدي هذه الرحلة مع البنت أو مع الزوجة وصديقتها بيبتدوا في النادي وبعدين تقول لها تعالي تعالي لي البيت نقعد مع طبعا بعض هو هقول لك حاجة يبتدي أيوه هو ما ينفع آه، أنا ممكن واحدة فعلا بس احنا مش هنتوقف عن الصداقة أنا لكن- معاكي أنا معاكي إن فعلا ممكن أستأنس بحد نعم والاقيها ظريفه وقريبه لي و- و- وممكن تكون قريبه لك في السن و... وظروفها قريبه لظروفك و... والاقي عندها اللي ما لقيتوش في بيتي ال- الوجوم وال... وابو الهول والحواديت دي لا بتضحك وبتقول لي كلام لط- لطيف وبنقول مم. نعم
لكن اوعي تنسي ان في خط احمر مم.
اوعي توصفي جوزك اوعي تحكي مشكلتك مع جوزك مم.
لان احنا يا جماعه ما احنا شايفين حوالينا المشاكل قد ايه نعم كل ده بيتأيد كل ده بيتكتب مم.
انا لسه واحده بتقول لي للاسف اعز اعز اصحابي خدت جوزي انا مش مصدقه ازاي مم.
وانا عارفه انها كانت مف- يعني على صله بيها غير عاديه نعم طب ازاي حكت له كل حاجه بتحصل
لهذه الزوج أو ل... ل- بينه وبين اه مراته بتحكي لها هي أثرها حكت مع له زوجها كل حاجه حكت لها بقى حكت له هو مم.
ما هي خدت زوجها فقالت له فاكر انت كنت في المره دي آه.
عملت كذا وعملت كذا مم.
وعملت كل حاجه مم.
ادق تفاصيل حياتهم مم.
حكتها لي فكانت دي اسباب وجيهه عنده انه طبعاً.
لا يثق في زوجته أكيد فيعني آه، ما احنا بنقول بقى معلش صحيح احنا والله ستات لكن الحمد لله بنحاول جاهدين ان نرقى أما ربنا سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال على المرأة كيد كان عظيم فعشان كده عشان ما اخسرهاش بيتي حرم مفيش داعي ابدا وقت ما يكون زوجي موجود وقت ما تكون الاسره متواجده يبقى صديقتي مم.
آه، موجوده آه، ادي كل واحد حقه يعني صاحبتي اه اقعد معاها ن- نحفظ حاجه سوا نحفظ مثلا جزء قران نحفظ ن- نقول نربط نتدبر بعض الأمور سوا يعني اه شيء ممكن نخيط فستان جميل مع بعض ممكن نطرز حاجه مم.
سوا نتعلم حاجه سوا لان لكن هو, ما أنا- هو لكن ده أنا- الجانب مم.
اللي انا هديه لها واللي مم.
ح- واللي هتفيدني فيه نعم نعم لكن عشان ادخل ممكن اتكلم في اولادي مم.
نربيهم ازاي ونعمل ازاي المدرسه دي احسن لا دي احسن لكن الخط الاحمر اللي حضرتك لكن في ذكرتيه.
خط احمر زوجي مم.
ده فيها في الحاله دي ابقى يعني معلش ابلع لساني آه، احنا دلوقتي هنتوقف عند هذه النقطة وهي حدود الزوجة مع صديقتها والمسموح وبعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي بالجزء الاخر وهو حدود الزوج معاملاته مع اصدقائه ووجوده داخل البيت وايضا افشاء اسرار حياته الخاصة حدود المسموحة او المسموح للزوج ماذا يفعل مع صديقه هل بالفعل يدخله بيته ويفشي جميع اسراره وما اضرار هذا الافشاء دكتوره
بالطبع إذا كنا قلنا كده عن الزوجة فالرجل بحكم الغيرة بحكم حماية والحفاظ على بيته كقوام بحكم رعايته لمملكته بحكم حراسته آه، لهذه آه، لهذا العش الجميل آه، طبعا لا يجوز مطلقا أن يفشي سر من أسرار بيته من أشر الناس يوم القيامة آه، من آه، يعني آه، يفشي سر زوجته المرأة مع الرجل ويفشي الزوج أسرارها الداخلية من يعني ده بقى يعني آثم واسمه عظيم لكن للأسف احنا آه، يعني برضو من خلال المشاكل اللي بنشوفها آه، من السهل ان الراجل يحكي اسرار مراته آه، يحكي آه، يعني آه، خصوصياتها آه، وكانه مف- في حاله غضب في لحظه انا غضب دايما نقول كلمه مالك مم.
مالك آه.
دي بتفتح ابواب كتيره لا، في- بيضطر الانسان الناس انا مش عارفه طب واحنا ايه اللي جرالنا مم.
آه، زمان كان الراجل يخت- يتخانق مع مراته فيجوا يسألوه في ايه يقول آه، يعني ظروف اما يجي آه، يعني يسألوه تاني ف آه، طب انتوا حصلت امال ليه انا قفلت الستاير ليه وقفلت الابواب لو انا عايزه احكي لكم بعد ما يطلقها طب احكي لنا يقول لهم لو كنت عايزه احكي لكم كنت حكيت لكم من الاول مم.
يعني كل لحظة محافظ على بيته وعلى سر بيته وعلى كرامة زوجته إنما في أمور لابد أن حتى في يعني حتى لو لا قدر الله توقف الأمر على الطلاق مم.
المفروض نتبع المنهج الرباني اللي هو السراح الجميل مم.
شوف بقى ازاي كلمة السراح الجميل ازاي يكون سراحه جميل بمعنى يعني يعني يبقى لازم نحافظ على علاقة ود بينا ولا نفشي سرا و... و... ولنكن يعني فعلا لنا حدود في هذه ما الخصومة هي الناس عايزه تعرف سر الطلاق ايه مش عايزين من حق- يعرفوا وبالتالي مش هيبقى من سبب حق- تافه.
شوفي بقى انا لا.
بحكي بقول لحضرتك لو الفكره لو الناس بقى معلش ما هم بيقول ساعات يقول لك ده ابن اصول ودي بنت اصول هنا ابن الاصول بيبان هنا تصرفه بيبان يقول يتكلم دي ست فاضله وممتازه جدا بس ما حصلش نصيب نفس الحكايه هي يسالوها حصل إيه؟ لا، ده ده ابو ده ابو اولادها هتتكلم في مين في ابو اولادها مم.
يقولها مش عارف ارفعي قضيه وح- واعملي له محضر تقول لا لا لا في حدود مم.
ده ابو اولادي هنا بقى هنا بنت الاصول وابن الاصول مم.
لازم نحافظ على الود الجميل بنت هتتجوز هتحتاج بكره ابوها مم.
عشان يعقد لها ال- الابن هيدخل الكليه مش عارف ايه هت- يحتاج يساله على اسرته فكل الامور دي محتاجه مننا نحافظ عشان نحافظ على اولادنا وعلى سمعتهم ولن يتاتى ذلك الا برعايه اخلاقياتنا وتصرفاتنا وفي امور زي ما بقول لازم نبلع لساننا لابد ان يسكت عنها دلوقتي مم.
الرجال او معظم الرجال آه، بيقوموا بالجلوس على المقاهي والكافيهات وبالتالي هنا بتبقى فرصة طيبة جدا للجلوس مع بعض وإفشاء الأسرار والفضفضة أيضا مع الصديق وتبتدي هذه المأساة تتأتى خطوة بخطوة وممكن بقى يدلوا انه آه، انا شايف انك تطلقها وفعلا ياخد بنصيحته او يعرفه على واحدة تانية عشان يخلق جو وهو يروح ياخد مراته وياما بنشوف هذه الصور عشان كده من البداية الاحترام والحرم والانضباط والالتزام والإحساس بالمسؤولية تجاه الأسرة والأبناء عشان كده لازم يبقى فيه وقفة مع الصديق من حق يا صاحب حقك تتكلم مع أصحابك تضحك تتكلم أمور ده هموم الدنيا كفاية نعم ده هموم الدنيا كفايه ما فاضلش غير مراته اللي يتكلم عليه ما اعتقدش رجل غيور عنده غيره ع- عنده قدر من آه، آه، الشهامه وعلى فكره يعني حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كانه شيطان التقى بشيطانه اذا نعم.
كلموا عن بعض وخرجوا يتكلموا عن عن يعني عما يدور بينهم فانا ما اعتقدش ان رجل رجل يحمل سمت وسمات الرجوله انه يتكلم في حق مراته في هذه الخصوصيه مم.
الا اذا كان هيكلم مسؤول وكان مريض مم.
يعني هيكلم طبيب نعم يقول له انا حالتي كذا كذا كذا وزوجتي كذا في الحاله دي الحاله الوحيده اللي مسموح بيها او اذا كان يعني الامور وصلت آه، لامر معين ف يعني لازم يوصل الامر بقى لوالدها او لامها دي حاجه بقى تانية خالص لكن عموما لا يجوز مطلقا ان يفشي سر زوجته يقول لك من اشر الناس منزله يوم القيامه المراه تفضي الى الرجل ويفضي اليها ثم يفشي سرها مم. يعني طيب حضرتك هتدخلينا في منطقه مهمه جدا افشاء الاسرار الدقيقه دلوقتي انا شايفه اصبحت موضه وانا متاكده ان حضرتك هتوافقيني لان اصبحت موضه ان انا افشي سري الخاص والعلاقه الحميميه بيني وبين زوجي لدرجه اصبح علنا دلوقتي بقعد بتكلم مع صحباتي على هذه العلاقه هي حبيبتي معلش اصل انا زعلانه يعني لا اصل ده من عموم البلوى نعم يعني فمن عموم البلوى آه، يعني آه، يعني اصبحت حاله آه، يعني هم كلهم بيتكلموا فيها يعني الابتلاء ال- اللي حاصل دلوقتي فبي يعني بيقولوا ايه السبب نعم ف- فغصب عنهم يعني انا ساعات اتلمس لهم العذر يعني فلانه تقعد مع فلانه ومع فلانه فنفس الشكوى بقت واحد نعم هم مش ما بي- ما بيلوموش الرجل وانما بيتكلموا عن ظاهره مرضيه بدات تتفشى نعم ولكن هذا يفشي سر طبعا زوجي كل ده الخاص.
كل ده حرام وده وكل لا ده يعني اسم- ولما صديقتي ترى زوجي يعني يعني لماذا هذا المنظر يعني لا لا ده هم ممكن أنا بيقولوا أقول العكس زي ما ده عايزة هم أقول بيقولوا لهم.
العكس ده ك- ده هم بيتفقوا على ان هناك حاله مرضيه تنتابي الجميع وعشان كده بنسمع آه، يعني آه، ال- الصرخات عبر الاثير وفي ال- نعم، في كذا وفي الفضائيات وه- لان يعني ظاهره هما بيتكلموا عنها وتناولوها وان كنت برضو لا احبذ هذا الاسلوب ولا هذه الصوره ولا احب ان احنا مهما كان الست تصبح جوزها باي صوره يعني انا مش هتحدث عن الفضائيات ولا اي شيء ولكن هتحدث عن فضائيات آه الواحده بتبقى متداريه ورا تليفون فبالتالي ما فيش صوتها اي معروف ازاي آه بقى م- مثلا آه.
بس انا بتكلم على العلاقات الانسانيه العلاقات اللي ما بين ال- الصديقات ودي انا بشوفها بعيني وبسمعها بودني وبقوم واسيب المكان لان عيب ان حد يفشي هذا السر الخاص مظبوط.
علاقتها الخاصه بينها وبين زوجها آه ما احنا عشان كده احنا محتاجين نتأدب بأدب الإسلام ونتخلق بخلق ال- ال- الإسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وكان الإمام علي كرم الله وجهه بيقول كلمة جميلة قوي عليكم بالأدب فإن كنتم ملوكا برزتم وإن كنتم وسطا فقتم وإن أعوزتكم المعيشة عشتم بأدبكم شوفي قد كده ف آه، آه، ال- منطقة البيت لابد أن تكون حرم آمن لا يجب أن يعني يقترب منه أي لص زي ما بنخاف من لصوص ال- ال- المادة آه، لصوص البيوت أيضا لابد أن نخاف على نسائنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا من أي مخادع أو أي نظرة عابسة وما تثقش في أي حد وما فيش حد يخش بيتك بيتك حرام نعم وبعدين اذا يعني اضطررت ففي في لسه غرفه اسمها غرفه الصالون وما يدخلش البيت الا وانت آه، موجود وما فيش حاجه اسمها يستناك لما تيجي ولما يخبط كده لازم ايه آه، آه، ن- نتسلط ده مين وبعدين بنستعد وبعدين نأذن ده الاداب الاسلاميه اللي اتعلمناها نعم عشان كده مفيش تجاوز في هذه النقطة بالذات آه، احنا امامنا آه، دقيقتين بالتحديد وعايزه اقول في حاله اكتشاف آه، الزوجه ان هناك علاقه ما بين زوجها وما بين صديقتها ماذا تفعل خلينا في ال- في الحاله بقى ما هو الواقع.
أصلا أنا ما أقدرش أقول لها اقطعي علاقتك فورا بيها هي دي مش محتاجة ك- بيتك وحافظي عليه نعم بيتك حافظي عليه بكل الطرق قبل ما تفقدي هذا البيت اقطعي علاقتك ومش ضروري تقولي لزوجك لأنها دي غلطتك أنت عشان ما يعاندش اقطعي- و- وتلمسي لها أي سبب وكوني حازمة في قطع هذه العلاقة ويكون درس ويا ريتنا نتعلم ويا ريتنا نعرف صاحبتي وحبيبتي اه لكن تخش في أسراري وفي بيتي وفي حرمي لا مم.
وهي دي لازم سياستنا ويا ريتنا نتبع الخلق الذي تعلمناه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونخلي محبتنا في الله وصداقتنا في الله ووجبت محبتي للمتحبين فيه فح- ده يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آه، ذكر هذا الحديث القدسي ونقله معاذ بن جبل لمن قال له يا أخي إني أحبك في الله فقال له صح حقا تحبني في الله قال له أيوة طب وجبت في حديث سمعته عن رسول الله قدسي وجبت محبتي للمتحبين فيه يا ريتنا نرقب حبنا ويا ريتنا نرقب صداقتنا لا وقت لكي نتزاحم على الدنيا لا وقت إلا لكي نخطو نحو الآخرة فالحياة قليلة والأيام قصيرة آه، كلمة حضرتك هتهمسي بيها في أذن الزوج والزوجة قبل نهاية هذه الحلقة يا سيدي الفاضل إن أردت صديقا فالله يكفيك وإن أردت صاحبا فالله يغنيك وإن أردت من تلجأ إليه فليس لك سوى الله فكن مع الله وأنت يا حبيبتي كذلك
نفس الوصية طبعا في كده كلمة نقولها لها ليس لنا سواه ليس ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى سواك يوحد أنت الذي عنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد أعتقد مشاهدينا الكرام بعد هذه الدقائق السريعة كانت وصايا وكانت روشتة وكانت الحقيقة مرآة لما يحدث في بعض منازلنا وبعض بيوتنا وبعض نوادينا وبعض مجالسنا أعتقد أن دي آه، يعني حلقة يا رب كلنا نستفيد منها وكلنا نتقي الله أعتقد هي التقوى هو الحل أو هي الحل أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاه